مع شخصية عميقة ومدرسة في الصلاة وفي الخدمة صمويل النبي قبل ما ادخل على صمويل كالعادة بدي مقدمة عشان نعرف احنا فين في التاريخ حتى لو بعضكم بقى شاطر خالص في العهد القديم وحافظ لكن يحتمل التكرار بنلخص العهد القديم عن طريق شخصيات مشهورة فنقول آدم أول شخصية وبعدين نوح وبعدين إبراهيم إسحاق يعقوب وبعدين الأسباط ال 12 يوسف ينزل مصر وينمو شعب اليهود في مصر نعدي 350 سنة يطلع الشعب اليهودي من مصر على يد موسى يعدي 40 سنة بيهم يسلمهم على باب كنعان ليشوع يشوع يسكنهم كنعان ويورثهم الأرض في حوالي 40 سنة تانية ويبدأ بعد يشوع زمن اسمه زمن القضاء تاني آدم نوح إبراهيم إسحاق يعقوب الأسباط يوسف موسى بعد فترة وبعدين يشوع ويبدأ زمن القضاء في زمن القضاء الشعب مستقر في كنعان في فلسطين والشعب بيجي له وقت بينحرف أغلب الوقت عن ربنا فيبعت قاضي يعني مخلص لأنه لما بينحرفوا الفلسطينيين أو الشعوب المحيطة بتغلبهم وتذلهم إشارة مستمرة إلى أن كل واحد يبعد عن ربنا لازم الشيطان يستلمه ويغلبه آخر القضاة هو صمويل النبي يبقى صمويل النبي اللي هنبتدي معاه دلوقتي يعتبر قاضي أو آخر مرحلة القضاة في تاريخ شعب الله يبقى صمويل النبي تقريبا زمنيا حوالي 1150 قبل الميلاد ماشي لسه مرحلة الملوك بعديه خلي بالكم يعني شاول الملك وداود وسليمان كل دول بعد صمويل صمويل نهاية مرحلة وبداية مرحلة نهاية مرحلة الشعب بالحكم اللي يسموه سيقراطي يعني حكم الله يعني الله هو الملك وعنده وكيل اسمه القاضي إلى أن يطلب الشعب ملكا منظورا فتبتدي تبقى اسمها مملكة إسرائيل كان قبل كده اسمه شعب بعد كده هيبقى اسمه مملكة صمويل هو النقطة الفاصلة في التاريخ بين شعب الله اليهودي يعني وبين مملكة إسرائيل كمملكة الحكاية دي بدأت عند صمويل النبي كقاضي صمويل يجمع الثلاثي الكلمة الكبيرة أو يجمع كونه قاضي ونبي وكاهن يجمع الثلاث مهام في شخص واحد وهو بهذا يكون إشارة ربنا يسوع المسيح اللي في كل العمل الروحي يكمل يعني فلما تقول صمويل النبي صح تقول صمويل القاضي صح تقول صمويل الكاهن برضه صح لأن هتلاقوه بيقدم ذبيحة وتلاقوه بيقول نبوات وهو اللي كتب سفر صمويل وفي نفس الوقت هو القاضي يعني هو مرجع الشعب كله أو هو القائد الأعلى للشعب من الناحية الروحية دايما كل قاضي كان يتولد في مرحلة من الضلال يعني لما تراجعوا سفر القضاة تلاقوا جدعون أو شمشون أو كل الشخصيات اللي كانوا قضاة دول كان الشعب انحرف واتذل من الشعوب فربنا بعت مخلص جديد اسمه كذا نهاية إلى صمويل النبي نقول تاني قولوا آدم 4000 قبل الميلاد ننط نطة كبيرة نبقى نوح نطة أكبر تبقى إبراهيم إسحاق يعقوب الأسباط يوسف ننزل مصر 400 سنة نطلع من مصر على يد موسى 40 سنة يبقى يشوع 40 سنة نبدأ زمن القضاء القضاء ياخد حوالي 350 هو كمان سنة نهاية بصمويل النبي الذي يبدأ مرحلة جديدة في الشعب برضه عشان كل شغلنا هيبقى سفر صمويل الأول سفر صمويل الأول هو قد يكون أهم سفر تاريخي في العهد القديم أو أشهر سفر تاريخي في العهد القديم لأن هو اللي بينقل النقلة دي هو اللي بيحكي إزاي الشعب تحول من مجرد شعب يحكمه الله إلى شعب يحكمه ملك ففي كتير من المفسرين بيحبوا جدا سفر صمويل الأول و وطبعا سفر جميل جدا للحقيقة وسهل جدا يعني أنا دايما للمبتدئين من الشباب أول مرة يقروا العهد القديم أقول لهم اقروا صمويل الأول والثاني لأن كله حكايات ومفهوش ألغاز هتلاقوا الأسلوب بسيط إلى حد كبير وقصص قصص تاريخية ممتعة تبدأ بصمويل وتكمل بداود كاتب السفر هو صمويل النبي بس هنا هيبقى فيه لغز كبير قوي ان صمويل هيموت في نص السفر طب امال مين اللي هيكمل صمويل الاول وبعدين يكتب صمويل الثاني كملوا اتنين من تلاميذه الانبياء جاد النبي وناثان النبي لكن فضل يلقب بصمويل النبي سفر صمويل على اعتبار هو ده الاشهر فبقى اسمه صمويل الاول وصمويل الثاني لكن اللي كتبوا الاسفار دول او اللي كملوا كانوا الانبياء جاد وناثان النبي ناثان ده اللي بكت داوود في وقت على خطيته كل ده بعد ما صمويل راح السماء آه يقسم العهد القديم إلى أربع أنواع من الكتب أسفار التوراة تكوين خروج لوين عدد تسنية تنسب إلى موسى النبي أسفار تاريخية يشوع قضاء رعوص صمويل الأول والثاني ملوك الأول والثاني أخبار أيام أول والثاني عذرة نحامية طوبيا يهودية أستير كل ده اسمه أسفار تاريخية أسفار شعرية أو حكمية الأمثال ونشيد والجامعة وحكمة سليمان ويشوع بن سيراخ وأيوب أسفار نبوية أو نبوات أشعية وأرمية وحسقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعموس ويونان يبقى أربع أنواع من الكتب أنا بتكلم بسرعة عشان عارف إن في ناس كتيرة سمعت الكلام ده قبل كده لكن نقولها تاني بسرعة أربع أنواع من الأصفار أصفار التوراة أول خمس كتب بتوع موسى تكوين خروج لوين عدد تثنية وبعدين أصفار تاريخية زي السفر اللي معانا دلوقتي بيحكي التاريخ الأحداث ماشي إزاي الأصفار الشعرية أو الحكمية بتحكي فلسفة الحياة مع الله والعلاقة وعمق العلاقة مع ربنا والأصفار النبوية اللي كلها بتتنبأ عن مسار هذا الشعب وعن مجيء المخلص ربنا يسوع المسيح وعن الأبدية السعيدة في الآخر الأسفار التاريخية بعض الناس تقول عشان كده اللي يقول عن العهد القديم انه تاريخ اغفل ثلاث ارباع الحقيقة العهد القديم فيه تاريخ بس مش كله تاريخ محدش يقول لك لا العهد القديم ده تاريخ ما يهمنيش لا ازاي ما يهمكش اولا الجزء التاريخي فيه ثلاث ارباع بس آه ربع بس نمرة اثنين ان الجزء التاريخي فيه زي ما هنشوف هو تاريخ الانسان مع الله فده تاريخ حي ما هواش قصة وانتهت ليه هو ربنا هو البطل في القصة وربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فأنا لما بدرس سفر زي كده سفر تاريخي أنا مش بدرسه عشان أجمع شوية معلومات تاريخية لا ده الأهم من كده كتير إن أنا بتعرف على نفس الإله اللي أنا بتعامل معاه النهاردة هو هو اللي كان بيتعامل مع صمويل وحنة هو اللي بيتعامل معاه النهاردة هو هو في نفس الوقت أنا والناس دول كلنا لحم ودم فنفس طبيعة الإنسان هي طبيعتي برضه فلما نقرأ حكايات داود وصمويل وسليمان والحاجات دي ما هياش إلا إحنا بنتعرف على ربنا من خلال تاريخ الأحداث وبنتعرف على طباع البشر وضعفات البشر لأن إحنا بنلاقي نفسنا فيهم بنلاقي نفسنا في داوود القوي والضعيف بنلاقي نفسنا في شاول الضعيف والقوي بنلاقي نفسنا في صمويل الجبار أحيانا وصمويل العادي أحيانا بنتفرج على طباع البشر وتعاملاتهم مع الله وازاي في ناس قربت قوي قوي من ربنا وبقى لها المكانة والكرامة العظيمة دي يعني الناس بتتصور العهد القديم ده يعني سفر مختوم يعني في ناس ما تحبش تتعامل معاه سفر العهد القديم بأسفاره ممتعة جدا للتأمل لما الواحد يتبحر اولا بالأصف... انا ابتديت بأسهل حاجة على قد الشخصيات في اغوط من كده كتير ربنا يدينا ويديكم نقدر ندخل مع بعض نبدأ بسفر صمويل الاول كان رجل من رامتايم صوفيم من جبل افرايم اسمه القانا ابن يروحام ابن اليهو ابن توحو ابن صوف هو افرايمي افرايمي يعني من سبط اسمه سبط افرايم وسبط افرايم ده من أشهر الأسباط يمكن تاني سبط بعد يهوذا في العدد وفي الكثرة وفي البركة سبط فرايم ده سبط مشهور قوي وفكركم بحاجة لما يعقوب جه يبارك ولاده يوسف جاب له الولدين إفرايم ومنسى منسى هو الكبير وسماه منسى لأنه ولده في مصر وقال ربنا نساني الذل فسماه منسى وبعدين جاب فرايم بعديه فقال فرايم يعني خير جزيل او خير كتير او ثمر متكاثر فرايم يعني كده فقال يبقى ربنا هيزودني وهيزودني قام يعقوب الأعمى وهو يعطي البركة قال لي يوسف ولادك دول هيبقوا ولادي أنا مكانتهم عندي زي ما كانت اخواتك لأن دول اتولدوا وأنا ما شفتهمش بعناية اتولدوا وانت ميت بالنسبة لي فاهمين فإفرايم ومنسى هعملهم زي يهوذا ورأوبيل واخدين بالكم عشان كده الأسباط نطوا بقوا 13 بعد الكلمة دي الأسباط المفروض 12 بقوا 13 كده لأن يوسف اتقسم اتنين أو اتحسب باتنين لكن في تقسيم الأرض اللي كان معانا في سفر يشوع هيرجعوا 12 سبط في التقسيم لأن لاوي ما بيورثش الأرض سبط لاوي خاص بالكهنوت فما يتوزعش عليه أرض المهم ان ابونا يعقوب عمل ايديه زي الصليب كده وحط اليمين على فرايم واليمين دايما فيها بركة اكتر في اعتقادهم فيوسف استاء حب يرجع ايدين ابوه قال له سيبني يا ابني انا عارف بعمل ايه لانه علم بالروح ان فرايم يكون اكثر بركة من منسى فتلاحظوا في شخصيات كبيرة جت من افرايم زي يشوع نفسه كان افرايمي وزي هنا صمويل, صمويل النبي هيكون من اصل افرايم وإن كان إفرايم بعد كده هيبقى هو أشهر شعب في مملكة إسرائيل وأكثر شعب هينحرف للأسف بعد كده خلينا دلوقتي ناخدها حتة حتة الراجل اللي اسمه القانة ده له امرأتان اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة وكان لفننة أولاد أما حنة فلم يكن لها أولاد وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويسبح لرب الجنود في شيلو اللي حضر برضه سفر يشوع يعرف أنه خيمة الاجتماع استقرت في حتة اسمها شيلو وأصبحوا كل الأسباط اللي مالين أرض فلسطين والجزء حتى اللي عبر الأردن سبتون ونص ينزلوا كل سنة يحجوا عند خيمة الاجتماع عشان يقدموا ذبايحهم على الأقل مرة كل سنة ده نفس النظام اللي استمر حتى مجيء ربنا يسوع المسيح له المجد فكانت العذراء ويوسف النجار ياخدوا يسوع وينزلوا الهيكل عشان يعيدوا ما هو الخيمة بقت الهيكل وقت سليمان هي نفس خيمة الاجتماع تحولت إلى هيكل سليمان حوالي سنة ألف ميلادي واستمر الهيكل موجود لغاية ربنا يسوع المسيح واستمر الطقس موجود الناس بتحج على الأقل مرة لغاية خيمة الاجتماع أو الهيكل تقدم ذبايح فكان الرجل ده يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويسبح لرب الجنود في شيلو وكان هناك ابن عالي عالي ده رئيس الكهنة في الزمن ده حفني وفنحاس كاهنة الرب هنعرف أخبارهم بعد شوي ولما كان الوقت وذبح القانة أعطى فننا امرأة وجميع بنيها وبناتها أنصبة يبدو أنه كان في بعض ال ال أنواع الذبايح بعد ما يقدموا الذبيحة ياخدوا جزء كده يقسموه عليهم طبعا فننة دي عندها عيال كتير فبتاخد نصيب أكبر كتير من حنة فدي جرحت نفسية حنة لأنها زوجة عاقر وكان مفهوم عند اليهود انه الست اللي ما تجيبش عيال يبقى ربنا مش راضي عنها المفهوم ده استمر لغاية يمكن زمن المسيح له المجد لكن بعد المسيح لا طبعا لأنه بدأت البتولية وبقت الحكاية غير كده خالص الولاد ولاد روحيين مش ولاد جسديين لكن لغاية زمن المسيح كان المعنى ده مهم لأن كل ست متصورة أن ابنها هيبقى المسيح بتحلم أن بكرها هيبقى المسيح فكان كل الستات عاوزة تجيب عيال الست اللي ما تجيبش يبقى ما مش دخل ما دخلتش في القرعة خالص فكان إحساس صعب بالنسبة له احساس روحي كمان صعب مش مجرد غيرة بشرية لا ده كمان روحيا احساس ان ربنا مش راضي عنا وطبعا المفاهيم دي كانت مظبوطة لان كتير من العواقر دول طلعوا قديسات كبار قوي واما حنة فاعطاها نصيب اتنين لانه كان يحب حنة القانا ده راجل برضه متفاهم ومش عاوز مشاكل في بيتهم طبعا فايه كان يدي حنة نصيب اتنين على اعتبار ايه ما تغيرش يعني وكأنه يتنبأ دون أن يدري أن ربنا هي هيفكها باتنين يعني هيديها من من من جسدها برضو ابن يفرح لكن كان بيديها نصيب اتنين عشان آه تفرح برضو لو عاوزين تعرفوا بعض التأملات يقولوا آه فننة دي معناها لؤلؤة أو مرجانة بينما حنة يعني نعمة أو حنان وفرق كبير قوي بين اللؤلؤة حاجة كده مادية بس غالية جدا وبين النعمة أو الحنية وده معنى روحي لكن ملوش قيمة مادية هو ده اللي هيعمر معانا بعد كده يعني فننا هننساها كلنا أما حنة العاقر اللي بدأت في الأول كأنها ليس لها ثمر هي اللي هتجيب كل الثمر بعد كده ولكن الرب كان قد أغلق رحمها برضو الكلمة دي كلمة ساعات تبدو صعبة شوية الرب أغلق رحمها لأن ربنا ساعات يقفل مع أن حاجة مش وحشة لكن هو قال كده ربنا اسمه في في سفر الرؤيا يغلق ولا أحد يفتح ويفتح ولا أحد يغلق تلاقي ناس ربنا ما مدلهمش سنين طويلة قبل ويجتهدوا زي ما يجتهدوا بدل ربنا أغلق يبقى خلاص وتلاقي ناس ربنا فتح في الوقت اللي هم يعني متصورين انه الباب ده مش ممكن يتفتح يتفتح فالرب أغلق رحمه الحكاية عاوزة نوع من التسليم يعني يعني ساعات بنبقى بنقاوح وبنخبط راسنا في مشيئة ربنا الواحد لما بيسلم حياته بتمشي أسهل كتير ده مش معناه ان الناس ما تدورش على الشفاء ايا كان شكله لكن لازم الواحد يبقى عنده الإيمان ده أن الرب يغلق ولا أحد يفتح ويفتح ولا أحد يغلق وكانت ضرتها تغيظها غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها المراغمة يعني معناها أظن أنها واخدة أكتر يعني أو أنها هي بقت زي غريم بالنسبة لها وهي كسبانة أكتر أنصبة وعيال وجوزها ملكها أكتر لأنها أم العيال يعني فبالنسبة لها هي كرامتها أعلى وهكذا صار سنة بعد سنة كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظة يبدو ما كانوش بيتقابلوا غير في الزيارة اللي هم نازلين يحجوا دي فكانت يا عيني زيارة بيت ربنا دي بتوجع قلب حنة كل مرة لما تدخل فاضية من غير عيال أو بالمعنى من غير ثمر لأن دخول الهيكل بعيال كان يرمز إلى دخول الإنسان لربنا يحمل ثمر يعني اللي يجي منكم جايب واحد معاه الكنيسة ربنا بيبص له بإعجاب لأنه جايب له ثمرة وهو جاي جايب له ولد من ولاده جايب له شخص كان بعيد وقربه من ربنا فشايل ثمر على إيده يعودون بالفرح حاملين ثمارهم أو أغمارهم فالواحد يجي ربنا شايل عيال كده يقول له ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب فبكت ولم تأكل فمرة قفشت بقى حنة دي وصعب عليها خالص وبقت يعني مش قادرة تاكل حتى فقال لها ألقانا رجلها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك أما أنا خير لك من عشرة بنين الرجل حقيقة كان طيب ومثالي ولم ينظر إلى امرأته أبدا باحتقار لأنها ما جابتش عيال وده ده شكل من أشكال الزواج المسيحي الحلو الزواج المسيحي بتاعنا لا ينفصم أبدا لمجرد أن الزوجة ما بتجيبش أولاد لا العقر أيا كان سببه لا يمنع أبدا استمرار بالعكس ده لازم كل شخص يعوض التاني بالحب عن الطرف اللي ربنا ما سمحش بوجود اللي هو الطفل فهو الزوج كان بيدي الحنة حنان كبير واهتمام كبير عشان يراعي نفسيته مع انه يهودي يعني اصعب من الصعيد اليومين دول يعني كان المفروض ممكن يبص انها مش مهمة وانها زوجة ملهاش ميراث وانها ما جابتش عيال وانها ما تسواش يعني في نظره الا انه كان بحب حقيقي كان بيقول لها اما انا خير لك من عشرة بنين يعني انا عوضك انا عن العيال دي كلها شوف انت العيال كانوا هيجيبوا لك ايه انا اجيبه لك فقامت حنة بعدما اكلوا في شيلوه وبعدما شربوا حيلها الظهر لغاية ما كالت وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب كانوا يسموه الهيكل مع انه ما كانش اتعمل هيكل فاهمين ازاي على اعتبار انه بعد فترة هيبقى هيكل فكان ممكن يلقب خيمة الاجتماع بالهيكل لكن احنا لسه ما عندناش هيكل سليمان سليمان لسه قدامه بتاع 200 سنة او اقل حاجة بسيطة لكن في الوقت ده كانت خيمة الاجتماع فيها القدس وقدس الاقداس والساحة الخارجية ونفس النظام بتاع الهيكل فكان ابونا لغايه دلوقتي تشوفوا بعض الكنائس القديمه يجي الكاهن العجوز كده آه لما كان يعني الوقت حلو زمان تلاقوا الكاهن بعد ما يخلص القداس يقعد على باب الكنيسه وكل اللي داخل وطالع يسلم عليه ويحكي معاه ويقعد طول النهار كده شغلانه الكاهن كانت كده ان هو يعني آه اللي يلاقيه اللي عاوز يلاقيه في الكنيسه يعني مش زي عندنا زماننا الوحش ده موبايلات وحاجات كده لا كانت دي شغلانة أبونا أنه يعني خلص القداس يقعد على باب الكنيسة اللي, اللي عاوزه يلاقيه فكان قاعد على هيكل الرب عند الباب وهي مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت ندرا وقالت يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مزلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موس وكان إذا أكثرت, إذا أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها ناخد بالنا الأول من الصلوة اللي قالتها كانت مرة النفس ما اعتقدش في واحد فينا مش هيجيله يوم يحس بمشاعر مرار وينسكب قدام ربنا في مرار لازم كل واحد فينا يعدي عليه لحظات من المرار إما بسبب إحباطات إما بسبب أحزان إما بسبب طلبات لم تستجاب إما بسبب قسوة الأيام إما بس... لازم إما يمكن بسبب خطية حتى بيتوب عنها لكن لازم الواحد هيوصل للمعنى ده والإحساس ده بس الشاطر يعمل زي حن لما تبقى مر النفس قوي ما تقعدش آه يعني تتحسر على نفسك أو تدور على شخص يسمعك لا دور على الهيكل على طول في الوقت ده دور على ربنا فصلت وبكت ونظرت صلت وبكت ونظرت وقالت له رب إن نظرت نظرا إلى مزلة أمتك أمتك يعني عبدتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك شوفوا التعبيرات كمان اللي فيها تذلل دي تفرق مع ربنا كتير لما الواحد يسجد قدام ربنا يقول له أنا عبدك أنا خدامك اعمل فيا اللي انت عاوزه بس افتكرني اذكرني ما تنسانيش طبعا هي صلت قبل كده كتير لكن ده ما منعهاش انها تصلي تاني وكل مرة تتوجع تروح تصلي تالت وربنا اتأخر في الاستجابة وظلت عاقرا سنين طويلة قوي لكن مع كل الإلحاح لغاية ما تمررت قوي جه الوقت اللي يستجيب ربنا وبعدين هنا نظرت نظر جميل قالت له يا رب مش هو ده اللي هيبقى الواد الحيلة يعني واللي جه بعد سنين طويلة خالص بس ايه رأيك يا رب انا هديهولك ادهوني وانا ادهولك ادهوني وهرجعهولك ليه هو طبعا هيسند قلبها وهتبقى فخورة انها بقت ام في نفس الوقت هي حاسة انه يعني هيجي من ايد ربنا عطية يبقى يقدر ياخدها في اي وقت بدل خدته عطية يبقى يقدر يسترده في اي وقت كام ام تقدر تقول له يا رب اديني وادي لك اديني عيال ادهم لك ادهم لك مكرسين ادهم لك خدام ده في ام لما ابنها يقول لها ابقى قسيس ولا ابقى راهب تبقى مشكلة ومصيبة وشغلانة و... وتقول كلام صعب و... وتجدف احيانا على ربنا وقال لها طب ما هو من الاصل عطيت ربنا ويعني انت اللي عملتيه ما هو اساسا هدية ربنا ثمرة البطن عطيه فهنا قالت له أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأس موس ده كان علامة التكريس يا جماعة إنه ما يحلقش شعره زي شمشون اللي قرأ سفر القضاء يلاقي إنه المكرس ده كان من علامة تكريسه إنه ما يحلقش شعره اللي هي بقيت عندنا دلوقتي مثلا الدقن بس حلقش الدقن دي ما دي علامة تكريس واخدين بالكم إن في علامة معينة إن ده بتاع ربنا وكان إذا أكثرت الصلاة أمام الرب عالي يلاحظ فيها يبدو أن أبونا قاعد على الكرسي وشايف الناس داخلة طلع والست دي جت جنب ستر الهيكل كده أو جنب الحتة بتاع قدس الأقداس وركعت وهاتك يا صلاة مش راضية تخلص وساعات الإنسان لما يكون ينفعل من غير ما يتكلم وشه بقى يجيب تعبيرات ويتهز ويتحرك وي... ويبدو انه بقى الجو ده اللي فيه انسكاب وفيه انسحاق وفيه توبة وفيه تذلل مش واخدين عليه اليهود اليهود نظامهم كده ايه تأدية واجب احنا يمكن دلوقتي لما نلاقي حد كده بيح... واخدين ان احنا بنشوف الناس كتيرة مرة وبتتألم قدام ربنا وبتصلي لكن عالي الكاهن وهو كاهن وعجوز شاف المنظر غريب فجاء في باله حاجة غريبة قوي فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع برضه ده يورينا ازاي الواحد ممكن يصلي من غير كلام يصلي في قلبه ما يعملش دوشة مش لازم الواحد يصلي يسمع الدنيا كلها ممكن الواحد يكون يصلي بيطلع من كلام من قلبه كلام جميل قوي وربنا يسمعه ويتسجل لكن ما حدش سمعه تاني أن عالي ظنها سكرة برضه شوفوا بقى الفكرة دي عشان كونها جت في دماغ عالي ده معناه ان الشعب منحل فعلا لان كونه ما استغربش ان في ست تبقى شاربة وجاية تدخل لغاية الهيكل يبقى ده الوضع الحالي بتاع الشعب الشعب بعد قوي عن ربنا بقى فيه إباحية وفيه استهتار وفيه وثنية وفيه زنا وفيه حاجات وحشة قوي فيعني هو صحيح مسؤول عن الشعب لكن مش مش مش مش جديدة عليه المناظر دي يعني فاللي جه في باله ما هو مستغرب بقى انه دي اكيد سكرانه وعماله بس تتهز وتعمل حركات كده فقال لها عالي حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك عارفين دي بقى لو ست عادية بقى وما كانتش مرة النفس وما كانتش بتصلي كانت هزقته كانت ردت عليه وما سكتلوش لكن الإنسان المتواضع متواضع قدام ربنا ومتواضع قدام الناس هو أهنها أو أدمها بدون حق أو ظلمها بتهمة جرح يمكن قدام الناس كمان محدش عارف فهو ملوش حق الحقيقة يعني كلمة جرح والست فاضلة لكن هي تقول له ايه اجابت حنة وقالت لا يا سيدي انا امرأة حزينة الروح ولم اشرب خمرا ولا مسكرا بل اسكب نفسي امام الرب ما هبتش فيه ولا ردت عليه مش احنا بنستحملش كلمة قالت له لا يا ابونا صدقني انا مش كده ده انا بس مرة منسكبة امام ربنا فيبدو ان عالي الكاهن حس بذنب كبير قوي انه يعني قد ما هي قديسة كده وروحها حلوة قوي قد ما هو شافها الناحية التانية خالص سكرانة ومستهترة وداخلة لغاية بيت ربنا ففأب عليه من نفسه وقالت له لا تحسب أمتك شوف اللغة ما زالت منتهى التواضع منتهى التذلل أنا خدمتك لا تحسبني ابنة بليعال بليعال اللي هو الشيطان بعلزبول أو بليعال كلها أسماء منتسبة إلى البعل والبعل هو أشهر آلهة الوثنيين كان يقول كان وقت الجدعونيين يصرخوا يقولوا انجدنا يا بعل يعني البعل ده كان أشهر الآلهة فلقب بعل زبول رئيس الشياطين أو بليعال قالت له أنا ما تحسبنيش أبدا بنت الشيطان أنا ملياش معاها عمار خالص لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن أنا من غلبي بعمل كده فأجاب عالي وقال اذهبي بسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤالك الذي سألتيه من لدنا الغريب ان احنا هنكتشف ان عالي ده في حاجات حلوة وفي حاجات مش حلوة وعالي هيقع في الاخر على رقبته ورقبته هتتكسر لانه يعني في حاجات اثر فيها جامد لكن هو كان شخص برضه في روح الله وكان شخص في تقوى هو اثر في حاجات كتيرة وهنكتشف في الاخر لكن هو كإنسان كان نقي من جواه وكان تقي وكان يؤمن جدا بربنا لكن في رعايته للشعب ما كانش قوي ما عرفش يصون الشعب من الضلال ما عرفش يحميهم من الوثنية والإباحية اللي دخلت وسطهم حتى ولاده ما عرفش يربيهم كويس فساعات الواحد كده ايه يبقى يدب العافية يعني ماشي كويس مع نفسه بس انت ليك رسالة كأنك أنت لازم تبقى كويس مع نفسك وفي رسالتك كمان أنت هنا رئيس كهنة مسؤول عن أولاد ومسؤول عن شعب خليك أمين مع نفسك وأمين مع شعبك وأمين مع أولادك هو بالعافية كان أمين في داخله فقال لها بصي بقى قدام الكلام ده لازم إله إسرائيل يسمع لك يعطيك سؤالك الذي سألتيه من لدنه فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك يعني إيه يعني يا ريت كلامك يبقى صح او يا ريتني دايما تدعي لي كده لتجد جاريتك نعمة في عينيك يعني افتكرني يا ابونا دايما او ادعي لي دايما كده او فرحني بقى ان كلامك ده يبقى مظبوط شوفوا عشان ما نعديش بسرعة ام صمويل دي لان ام صمويل دي مهمة قوي ليه ام صمويل دي هي اللي هتطبع ابنها بروح الصلاة صمويل اجمل ما فيه بعد كده لما ندخل جوه السفر مش عارف هنلحق ولا لا انه رجل صلاه يعني يمكن من أوضح شخصيات الكتاب اللي فيه روح الصلاة صمويل النبي صمويل النبي ده ما عرفش يعمل حاجة غير أنه يصلي من صغره يكلم ربنا ويصلي فهو شرب الروح دي من أمه بالرغم أنه ما عادش معاها سنتين ثلاثة زي موسى اللي ما عادش مع أمه سنتين ثلاثة وشرب منها الإيمان شوفوا الأمومة ليها دور جبار إزاي الأم اللي ما تعرفش تعمل حاجة في عيشتها غير أنها تصلي هتطلع أولادها بتوع صلاة الطفل لما يشوف أمه واقفة تكلم ربنا كل يوم بالوقت وبالساعات الطفل اللي يشوف أمه كل مشكلة ملهاش غير أنها تروح لربنا الطفل اللي يشوف الأسرة في كل محنة تجتمع وتكلم ربنا لازم يطلع يحب الصلاة مهما الدنيا عملت فيه يبقى عارف ان ده ملجأ خلاص اتبرمج على كده اتطبع على كده ده حتى لو الفلسفات كلها دخلت دماغه يرجع يحس ان الوقفة بتاعت امه دي التقية اللي يمكن جهلة بالنسبة له وقفة ملهاش حل هي اقوى وقفة فيلجأ للصلاة على طول صمويل طلع ابن امه القديسة حنة اللي هي ست تعرف كيف تصلي وتتنهد وتتذلل وتتضع امام الله وتاخد اللي هي عاوزاه فعالي قال لها ربنا يديكي اللي انت طلبتيه وبرضه هنا اقول حاجة صغيرة يعني كل واحد بيتذلل قدام ربنا ربنا بيسمع له بيستجيب له لكن شكل الاستجابة بيختلف من يوم للتاني لان انا لازم اعلق النهاردة في نوع من الدروشة شوية في الموضوع ده احيانا واحد يروح لدير مثلا واب من الرهبان يحكي له مشكلته فتلاقي الايه ابونا ده قال له خلاص السنة الجاية يكون وما يكونش سامحوني مش كل الناس البابا كيرلس ومش كل الناس فيها نعمة وروح النبوة وفي نفس الوقت ساعات ابونا يكون ببساطة بيقول ربنا يديك بس انا خدها كوعد فلما ما يحصلش اقعد بقى ايه اتوسوس واتشكك احنا مفيش داعي ان احنا نفضل نتعلق بكلمة كده احنا ربنا قدامنا على المسبح وبنحط صلواتنا كلها قدامه وربنا بيسمع الصلاة كويس قوي وعارف المصلحة كويس قوي وهيستجيب بالطريقة اللي هو شايفها التعلق الزائد بالمعجزات احيانا يضلل الناس التشبث الزيادة بالحاجات المعجزية احيانا ما يخليش الناس تعرف سكة ربنا صح ده ما يمنعش ان في معجزات كل يوم في معجزات لكن في كتير من الحاجات بتبقى فيها تشكيك فما فيش داعي ان احنا دايما ننشغل بالامور دي زيادة عن اللزوم لان ساعات الناس تتشكك بعد كده لكن طبعا هنا عالي الكاهن كان فيه روح قداسة وعرف بالروح ان ربنا هيسمع لها قدام هذه الدموع يمكن ده الموقف اللي حصل شبهه بعدها بحوالي ألف سنة كانت أم أغسطينوس أكثر من ألف سنة ألف ونص قديسة مونيكا برضو في مرة دخلت الكنيسة وبقت بتتنهد بشدة وتبكي يعني أنهار على ابنها بس ابنها كان اتولد بس كان ضايع أغسطينوس ده كان فيلسوف وكان معتبر كل الناس جهلة وكان ذكي جدا وقارئ مطلع جدا وكان من زعماء الفلسفة في وقته أستاذ فلسفة في الجامعة وطبعا يعني الجماعة المسيحيين دول شوية جهلة بالنسبة له فكانت هي بتتقطع عشان وأبوه وثني فالحكاية صعبة خالص ففي مرة كانت بتبكي بشدة فشافها القديس أظن أمبروسيوس فنداها وقال لها مالك قالت له حكيت له قالت له ابني ضايع ابني ابن الهلاك وأنا حزينة عليه لأن مش متصورة يروح جهنم ومش راضي يقبل المسيح ولا المعمودية ولا أي حاجة قال لها سقي لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع فساعات ربنا يدي الكاهن كده إحساس معين أنه لا مش لازم ربنا يسمع الحالة دي دي حالة ربنا لازم يتعامل معها لكن الشاطر هو اللي يعرف يوصل لحنة مش عالي فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا الجميل يا جماعة في أن الصلاة اللي تبدأ بتنهد وتذلل وتوبة شديدة تنتهي عادة بسلام مع أنه مفيش حاجة اتغيرت لكن لم يعد بعد وجهها مغيرا فاهمين يعني وشها اتفرد خلاص وبقت عادي وبتاكل وتشرب وفرحانة وكأنه خلاص ضمنت الاستجابة في جيبها ده إيمان بقى ده الإيمان أن الواحد بعد ما يصلي وينسكب ويطلع كل اللي عنده قدام ربنا يطلع غاسل وشه تمام وكل حاجة تمام وكل حاجة هتمشي حلو لأنه خلاص سيبنا الطلب عند ربنا وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا إلى بيتهم في الرامة وعرف ألقانا امرأة حنة والرب ذكرها يعني بالمناسبة أقول لكم لغة الكتاب فيها نوع من النقاوة فالعلاقة الجسدية بين الرجل وامرأته يقول عرف الرجل امرأته لأنها كمان هتشبه علاقة المسيح بالكنيسة من ناحية أن احنا لا نعرف الله أو ربنا يسوع المسيح بالعقل إنما نعرفه بالاتحاد يعني المسيح بالنسبة لنا مش شخص بنجمع عنه معلومات لا ده شخص نتحد بيه ككنيسة اتحاد زوجي ناكله أكل نلزق له كده بالصلاة وبالصوم وبالتناول فلما نتحد بيه بالعشرة الطويلة يبقى فعلا عرفناه صح فهنا المعرفة على مستوى الاتحاد مش على مستوى العقل والرب ذكرها يعني ربنا فتح رحمه وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صمويل قائلة لأني من الرب سألت صمويل يعني الله سمع أو الله استجاب واخدين بالكم فصمويل يعني إيل دي دايما الله صموز يعني يسمع أو يفتح يعني وصعد الرجل ألقانا وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية وندره ولكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها متى فطم الصبي آتي بي ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد قالت له بص أنا مش هطلع معاكم ليه بس ده النهاردة الفرحة أكتر من كل سنة شايل عيل وجاية بيه الهيكل قالت له لا أنا متفقة مع ربنا يوم ما هجيبه له هسيبه له فمش هروح غير لما العيل يكون بيمشي على رجليه أفطمه ويقدر يعيش لوحده يبقى 3 أربع سنين ويتحرك لوحده هروح بيه وهسيبه مش هرجع بيه فقالت له أنا مش هطلع هي عندها سذاجة الإيمان الحلو قالت أنا وعد ربنا لما هاخده هسيبه وأنا مش هقدر أسيبه هو كده لسه محتاجني كأم فقال لا ألقانا رجلها أعملي ما يحسن في عينيك امكثي حتى تفطميه هو طبعا فرحان بيها وحاسس أن ربنا سمع لها فبقى يثق في إيمانها برضو الحكاية دي مهمة يا جماعة في رجالة ساعات تبقى زوجاتهم بتوع صلاة وحلوين ثق في إيمان زوجتك مراتك بتاعت صلاة وتعرف تقفل على نفسها وتكلم ربنا دي حاجة دي ثروة في بيتك دي ثقي في إيمان جوزك ساعات في ست تحس ان جوزها ده ما حلتوش غير انه يصلي طب دي ثروة يا ريت كل الرجالة تبقى ما حلتهاش انها غير تصلي فهنا في احترام متبادل بينما ساعات يكون اعداء الانسان اهل بيته يعني تلاقي الكلام اللي بيوجع بقى هو انت ما تنفعيش غير في الصلاة هو انت مالكش حاجة ما تعرفش تعمل حاجة غير انك تقف تصلي ازاي بس وهي الصلاة دي قليلة ناس ازاي نقول كده هنا كان عارف ان الست دي ست تقية ربنا سمع لها قال لها اعملي اللي تشوفيه انا مش بشكك ابدا في اتجاهاتك الروحية انما الرب يقيم كلامه ربنا يقيم كلامه ويستلمه منك في الوقت المناسب فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفة دقيق وزق خمر وأتت به إلى الرب في شلوه والصبي صغير يعني على غالبا بتاع خمس سنين في الحدود دي يعني على اعتبار هيتساب لوحده يعني فذبحوا الثور وجاءوا بالصبي إلى عالي وقالت أسألك يا سيدي حية هي نفسك يا سيدي أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب هي بتفكره بنفسها فات عليها كذا سنة قالت له أنا الست اللي افتكرتني ساعتها سكرانة لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤالي الذي سألته من لدنه وأنا أيضا قد أعرته للرب أعرته يعني إيه سلفته عشان كده ما يقول عارية للرب عارية يعني مستعار يعني معار لربنا يعني ربنا مستلفه يعني يعني هو ادهوني بقى بتاعي بس أنا إيه مسلفاه لربنا عشان ما يحرمنيش منه برضه لكن أنا أعرته للرب هاجي كل سنة أبص عليه لكن هو بقى إيه عارية للرب يعني هو ملك الرب جميع أيام حياته هو عارية للرب وسجد هناك للرب برضو ثلاثة سيران وإيفة دقيق وزق الخمر لو حبينا نجتهد نحط هنا ذبيحة العهد القديم والجديد الدقيق والخمر إشارة دايما لإيه لذبيحة العهد الجديد جسد ودم ربنا لأن احنا نعمل القربانة من الدقيق والخمر نعمل بيه الكاس والثيران دايما رمز لذبيحة العهد القديم فكأن صمويل يعني مصحوب بالبركة وذبائح العهد القديم وإشارات العهد الجديد لأن صمويل هيبقى قريب جدا للسماء ويبقى في حياته بعض الإشارات للعهد الجديد فصلت حنة وقالت شوفوا بقى هي طبعا ربنا استجاب لها وفرحت وشافت لكن التزمت بحاجتين صعبين أو أو مش صعبين بس احنا للأسف ما بنلتزمش بيهم احنا نعرف نصلي تمام لما نتزنق ونعرف نعيط ونعرف نصوت ونعرف كل حاجة لكن يوم ما الدنيا تفك في حاجتين مستنين انك تفي بندرك وانك بعد ما ربنا يستجيب تتكرس انت وبيتك هو ربنا استجاب بعد ما عصرك عشان تقول له يا رب من هنا ورايح انا بتاعك انا وبيتي ولادي دول ملكك مش عاوز اكتر من ان هم يبقوا بتوعك الى الابد الحاجة التانية تستمر الصلاة بس صلاة شكر صلاة تسبيح ولا كنا عاوزين المشاكل تستمر طب لما ربنا بيرفع المشاكل بنبطل صلاة ليه هنا تلاقوا الصلاة اللي صلتها حنة في الاستجابة ذكر نصها أكبر من الصلاة اللي صلتها وهي بتتنهد وبتطلب لأن احنا بنأثر قوي في الشكر والتسبيح وبنلتزم قوي في الطلب وفي الإلحاح لا خلينا يعني بنحب ربنا اللي يحب ربنا قوي ده قد ما يصلي ويطلب قد ما يصلي ويشكر برضه فصلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب الصلاة دي أقرب صلوة ليها ها مين عارف برافو عليك تسبحة العذراء في العهد الجديد لما حبلت بالمسيح له المجد أقرب صلوة أقرب تسبحة هي تسبحة حنة النبي عشان كده آه العذراء دي أصلها آه إنتاج يعني تاريخ كل الأنبياء يعني خدت تقوى كل الناس دي واتجمعت في العذراء أم النور ده اللي بنقوله في اللحن بتاع شير ان ماريا فخر يهوذا خلاص ابينا ادم نعمة ابراهيم يعني ايه خدت كل حاجة حلوة في كل الشخصيات واتجمعت فيها هي فاهمين ازاي فبرضه هي ليها في صمويل كتير يعني صمويل ده جدها الكبير قوي او يعني ابونا بتاعها لكن هنعرف او هناخد بالنا ان صمويل والعذراء يشبهوا بعض في نقطة مهمة جدا اللي هي ايه التربية في الهيكل دول الاثنين اللي في التاريخ اللي نعرف ان هم اتربوا كاطفال جوه الهيكل فلان الهيكل له بصماته على الاطفال عشان كده بنقول لكم لازم تناولوا اولادكم من بدري ولازم يجوا الكنيسه من بدري ويمسكوا شمع ويشموا بخور ويلفوا في الدوره الحاجات دي بتترك انطباعات داخل الطفل بالكم بقى لما يكون طفل قاعد على طول في الهيكل بيتطبع بجو الهيكل الهادي وتسبيح الملائكة ومفيش مانع بالليل يسمع له شوية حاجات من السماء فصمويل والعذراء عاشوا في الجو ده فالاتنين طبعا والعذراء تتفوق هم حياتهم كلها صلاة وحياتهم كلها هدوء يعني صمويل برضه هندور في حياته عن الهدوء اللي كان شربه من الهيكل وهو طفل ما كانش يمرح بقى زي العيال براحته لا ما هو الهيكل ليه وقاره فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب قرني هنا يعني زي كرامتي يعني يعني ربنا رفع راسي يعني اتسع فمي على اعدائه ما تقصدش فنانة على فكرة عشان ما حدش يقول انها شريرة لكن كان عندها دايما مشاعر الخجل واحساس ان نظرات الناس فيها شماتة وفيها انتقاد وفيها انتقاص من قدرها فقالت ربنا رفعني فوق اعدائي لاني قد ابتهجت بخلاصك العجيب ان الست دي مش بتسبح عشان طفل اتولد دي ابتدت تحس ان الطفل ده هيبقى مخلص هيبقى اكبر من كونه طفل عادي ده هيبقى سبب خلاص للشعب وده حقيقي صمويل كان سبب خلاص طول الفترة اللي هو فيها قاضي لا تكثروا الكلام العالي المستعلي ولتبرح وقاحة من أفواهكم يعني إيه يعني مش بكتر الكلام ولا بالصلوات الطويلة وفي واحد يقعد يقول كلام كده في الصلاة كبير قوي محدش يفهمه وشكله شيك قوي هي قالت كلمتين غلبانين في أول الإصحاح اللي فات أنا رب مرة وبصلي واذكرني فذكرها فلا تكثروا الكلام العالي المستعلي يعني احذروا من الكبرياء دايما اللي يحس ان ربنا استجاب له بسبب اتضاعه يشكر ربنا جدا ويفرح بربنا جدا ويقول حقيقي الكبرياء ده يضيع عارفين ده المعنى اللي قالته الست العذراء في التسبيح لما قالت أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين نفس الفكر لا تكثروا الكلام العالي المستعلي جماعة بتوع الكلام الكبير دول بيخدوش حاجة ولتبرح وقاحة من أفواهكم والناس اللي تبقى ماشية في الدنيا بتنتقد وتنتقص و... وتتكلم على بعضه وفي وقاحة في أفواهها كل دول ربنا ما بيسمع لهمش لأن الرب الإله عليم الرب إله عليم وبه توزن الأعمال يعني ربنا بيبص على القلب مش بيبص على المناظر من بره قسي قسي الجبابرة انحطمت القسي اللي هي الايه التروس فالجبابرة ليهم قصيون دول اللي هي زي تروس الجبابرة انحطمت يعني قدام ربنا محدش كبير والضعفاء تمنطقوا بالبأس نفس المعنى يعني ربنا بيرفع الغلبان وبيذل المتكبر الشباعة آجروا أنفسهم بالخبز والجياع كفوا يعني الشباعة بقوا بيبيعوا نفسهم عشان يأكلوا لقمة بينما الجياع استكفوا الجعانين اللي جايين لربنا بيطلعوا شبعانين الجماعة الشبعانين اللي فاكرين نفسهم حاجة هيجي لهم يوم يبيعوا نفسهم عشان يأكلوا لقمة هي نفس الفكرة اللي قالتها العذراء أنزل الأعزاء ورفع المتواضعين وأشبع الجياع وصرف الأغنياء فارغين حتى أن العاقر ولدت سبعة طبعا هي معناها بترسم بقى على قدام عاوزة تاني ربنا هيديها تاني وكثيرة البنين زبلت يعني إيه؟ يعني اللي كانت عندها عيال كتير وفرحانة بنفسها دبلت وما خدتش حاجة واللي كانت عاقر وحاسة انها بلا ثمر ربنا ادها ثمر كتير قوي هنا النفس العاقر في فرق بين طبعا العقر والخلف في المعنى الروحي هي النفس اللي بثمر وبلا ثمر في نفس لها ثمر قدام ربنا ثمر الروح محبة فرح سلام هو ده اللي يخجل امام ربنا ان النفس تتقدم اليه بلا ثمر فاهمين ازاي يعني مش مهم واحدة تبقى عاقر جسديا ولا لا ده موضوع ما لوش قيمة كبيرة لكن يا ريت كل نفس تبقى مثمرة تبقى مخلفة أولاد واخدين بالكم تبقى لها ثمار روحية هي دي الحاجة اللي تقعد قدام ربنا محبة فرح سلام طول أنا وداعة إيمان هي دي الأولاد الروحيين ده الثمر الرب يميت ويحيي طب ايه علاقة يميت ويحيي بيها ما هم كانوا يعتقدوا أن العاقر إذا حبلت كأنها قامت من الأموات ليه؟ لأنه كانوا يعتبروا الرحم اللي ما يجيبش عيال رحم ميت فكونوا جاب عيال يبقى طلعت حياة من موت فيبقى ربنا عمل حياة ده نفس المعنى اللي قاله بولس على رحم سارة قال سارة كانت عجوز فجوزها عارف خلاص ان فرصتها في الولادة انتهت بقت 90 سنة فالرحم مات فقال ان ربنا طلع من مماتية مستودع سارة مماتية مستودع سارة يعني مستودع سارة الميت طلع حياة عشان كده يقول معلمنا بولس عارفين ابونا ابراهيم راح يذبح اسحاق بأي بأي فكرة ما هو صعبة جدا لكن هيذبحه ازاي وهو ربنا بيقول له باسحاق يدعى لك نسل طب ما انا هذبحه وهو 15 سنة هيجيب عيال ازاي ما اتجوزش لسه كان عنده رجاء انه زي ما خد اسحاق من رحم سارة الميت لو ذبحه ربنا لازم يقومه تاني لانها مش جديدة عليه ما هو سبق وجه وقام من موت فاهمين المعنى فكان ابونا ابراهيم تخطى كل حدود الشك وحواجز الايمان وصل الى الايمان بالقيامة في عبرانيين 11 بولس وهو بيتأمل في قصة أبونا إبراهيم بيقول لأن أبونا إبراهيم خده من مستودع سار الميت حي فكان متوقع أنه حتى لو دفنه هيقوم له حي تاني عشان تتم فيه وعود ربنا فهنا الرب يميت ويحيي يهبط إلى الهاوية ويصعد الرب يفقر ويغني يضع ويرفع يقيم المسكين من التراب يرفع الفقير من المزبلة دي اللي قالها داود بعد كده للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد لأن للرب أعمدة الأرض وقد وضع عليها المسكونة أرجو الأتقياء يحرس والأشرار في الظلام يصمتون لأنه ليس بالقوة يغلب إنسان مخاصم الرب ينكسرون من السماء يرعد عليهم الرب يدين أقاصي الأرض ويعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه الرب يدين أقاصي الأرض ويعطي عزا لملكه ايه دي جديدة دي بقى ده هي ابتدت تنبع على الملك الملك المسيح ولغاية دلوقتي ما كانش فيه ولا ملك في شعب إسرائيل ويرفع قرن مسيحه العجيب انه حنة النبية بدأت تقول نبوات بدأت تتكلم مش عن صمويل ابنها بتتكلم عما سيحدث في آخر الزمان الرب يدين أقاصي الأرض يعطي عزا لملكه سيأتي ملك فيه كل العز ملك الملوك ربنا يسوع المسيح ويرفع قرن مسيحه يعني سيأتي المسيح المرفوع المنتصر اللي له كل الكرامة ربنا يسوع له كل المجد برضو زكريا النبي بعد ما اتولد ابنه على طول امتلأ بالروح القدس وقال نبوات عن المسيح حاجة عجيبة قوي يعني عاوز أقولها إزاي كأن ربنا الواحد عمال يطلب طلب شخصي وبيلح فيه وبعدين ربنا يستجيب واستجابة كبيرة قوي وتكتشف ان الاستجابة تخطت حدودك احتياجك الطبيعي وطلبك الشخصي والموضوع طلع اكبر كتير قوي من تخيلاتك ده انت هتبقى جزء من خلاص البشرية والطلب اللي انت طلبته بالحاح ده وربنا استجابه ده له دور اكبر في خلاص كل الشعوب فالواحد ساعات ما يكونش متوقع ولكن حسب نص الكتاب يعطي اكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب ما كانتش تحلم حنا النبي أبدا أن ابنها يبقى صمويل النبي وأنه يبقى له سفرين في الكتاب وأن هو اللي يرسم الملوك شاول وداود وأنه يبقى المزامير بتتكلم عنه في آخر الأيام وأنه يبقى حاجة عظيمة كده كانش على بالها خالص هي كان كل طلبها حتة عيل ادي آخر طلباتها برضو زكريا واليصابات كان طلبهم حتة عيل فضلوا يصلوا سنين وربنا مش سامح وبعد سنين طويلة قوي بس يجي مش عيل بقى ده يجي يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء ما كانش يخطر لهم على بال ان الاستجابة هتيجي كده احنا ساعات نستعجل الطلب وربنا يكون عمال يأجل يأجل ومحضر لنا حاجة كبيرة قوي اكتر جدا من طموحاتنا واحلامنا وتخيلاتنا وذهب ألقانا إلى الرمى إلى بيته وكان الصبي يخدم الرب أمام عالي الكاهن بصوا يخدم الرب دي يعني إيه يعني زي الشمامسة الصغيرين كده اللي تشوفوهم امسك حبيبي الشمعة روح هات المية طب اعمل كذا طب نظف الهيكل طب لم مش عارف ايه هو يخدم ما هو صغير قد كده فاهمين كان بنو عالي بنو وليعال يعني ولاد عالي الكاهن ولاد الشيطان ربنا يرحمنا كلنا لما يقول بنو عالي بني بليعال يعني ولاد عالي دول ولاد الشر رمز للشر طبعا أسوأ ما يمكن أن يكون الكاهن أو أسرته مثل أسوأ للشر إزاي لم يعرف الرب ولا حق الكهنة من الشعب كلما ذبح رجل ذبيحة يجيء غلام الكاهن عند طبخ اللحم ومن شال ذو ثلاثة أسنان بيده فيضرب في المرحدة أو المرجل أو المقلة أو القدر كل ما يصعب به المنشل يأخذه الكاهن لنفسه يعني ايه كانوا عايشين على الطمع والارتزاق الناس تجيب ذبيحة عادة تتس يعني تتحرق كلها وفي جزء مخصص للكهنة حسب شريعة موسى هو كان قبل ما تستوي بمزاجه الكاهن يبعت الصبي بتاعه ماسك بتاعه كده مثلثة يلقط أحلى حتة وياخدها فالحكاية أكل وشرب الخطورة ايه يا جماعة ان الناس هتحس بكده فهتفقد احساسها الروحي يبقى لا ذبيحة ولا بتاع ده الكهنة بتاكل خلاص فاهمين ازاي فابتدت الناس تبطل تقدم ذبايح لانه ده مش معقول يكون رايح لربنا الكلام ده رايح لبطن الكهنة وفي نفس الوقت صورة الكهنوت وقعت فصورة ربنا كلها ابتدت تختفي من قدام الناس فدي الخطورة انه الكهنة هنا دول كهنة ولاد عالي كانوا كهنة لأن الكهنوت متوارث في العهد القديم فالكهنة لما يكونوا صورة سيئة ربنا يرحمنا بيعسر كل الشعب هكذا كانوا يفعلون بجميع إسرائيل الآتين إلى هناك في شيلو كذلك قبل ما يحرقون الشحم يأتي غلام الكاهن ويقول للرجل الذابح أعطي لحما ليشوى للكاهن فإنه لا يأخذ منك لحما مطبوخا بل نيئا يقول له يعني أبوه الكاهن عاوز نصيبه آه آه حقه ناشف يعني يديني بس الحاجة هو يسويها براحته يسويها براحته ازاي هو ده مش طقس فالشخص اللي جاي بالذبيحة ده يتلخبط يعني هي مش المفروض تتحرق الاول هو ده الطقس كده فيقول له الرجل ليحرقه اولا الشحم ثم خذ ما تشتهيه نفسك فيقول له لا بل الان تعطي والا فاخذ غصبا فكانت خطية الغلمان عظيمة جدا الاخطر ايه كان في نحاس والتاني ده اسمه ايه حفني بيبعتوا العيال فالعيال طبعا الغلمان دول أس أسوأ فكانت طريقة تعاملهم مع الناس سيئة جدا فأصبح في عثرة تاني ان اللي كل اللي بيخدموا في الهيكل دول ناس مصلحجية وناس مغرضة ومفيش أي روحانية في الموضوع فكانت خطية الغلمان عظيمة جدا أمام الرب لأن الناس استهانوا تقدمة الرب ربنا يرحمه ان العثرة تخلي الناس تستهين بالتقدمة الناس ما تحترمش المذبح عشان كده احنا مسؤولين معاكم كشعب وشمامسة لما نلاقي مثلا الناس داخلة بتضحك في الكنيسة او بتلبس وحش او مفيش نظام احنا مسؤولين عن الكلام لألا يدخل شخص مبتدئ فيستهين لكن بالكم لما يدخل شخص غريب ويلاقينا كلنا ساجدين بخشوع ويلاقي الدموع في عينين الناس ويلاقي التسبيح بحرارة ويلاقي الدنيا منظمة جدا لازم يتأثر ويحترم فاحنا مسؤولين كشعب اما ان احنا بنقدم ربنا بشكل مهين او بشكل مكرم احنا مسؤولين من اول الكهنة والشمامسة والشعب وكان صمويل يخدم أمام الرب وهو صبي متنطق متمنطق بأفود من كتان لبسوه زي الشمامسة أفود أفود ده زي توب كتان أبيض رمز أنه هيبقى كاهن قريب يعني تحت الإعداد بس عشان سنه صغير وعملت له أمه جبة صغيرة جلابية صغيرة وأصعدته له من سنة لسنة طبعا هو إيه لسه بيطول في كل سنة تفكله التانية يعني تكبره شوي لأنه بيطول عند صعودها مع رجلها لذبح الذبيحة السنوية بارك عالي ألقانا وامرأته وقال يجعل لك الرب نسلا من هذه المرأة بدل العارية التي أعرت للرب مش ممكن واحد يدي حاجة لربنا وربنا يفضل مديون أبدا طب يا رب ما هو أساسا صمويل ده هدية من إيدك هتعوض عليه ليه ما هو كتر خيرك انك استجبت وفتحت رحم حنة وشمت نفسها وحست بكرامتها وسبحت وهدي بالها كفاية لا بدل هي جابته لي أعوض عليه وتعوض قد ايه يا رب أعوض زي ما هي عاوز فيقول هنا يجعل لك الرب نسلا من هذه المرأة بدل العارية التي أعارت الرب وذهب إلى مكانهما فلما افتقد الرب حنة حبلت وولدت ثلاث بنين وبنتين وكبر الصبي صويل عند الرب ربنا عوض عليها بغنى واخدين بالكم على فكرة الغريب ان ام العذراء ام النور اسمها ايه برضه حن وربنا عوض عليها برضه بعد ما جابت سابت العذراء في الهيكل جابت عيال بعد العذراء جابت مريم الاخرى فسموها مريم على اساس الاولانية مريم العذراء ما بقتش بتاعتهم فسموا اللي بعدها مريم برضه عشان ايه ذكراها يعني الحلو فبقى الكتاب يسميها مريم الاخرى تمييزا عن مريم الام مريم العذراء فتلاحظوا ان ربنا عمره ما ما ما يفضل مديون ابدا لو انت اديت له حاجة ثمينة من قلبك لازم يعوضك عنها اضعاف خلي عندنا الايمان ده تديله وقتك يديلك اضعاف تديله صحتك يديلك اضعاف تديله عيالك يديك بركة فيهم وفي اخواتهم تديله فلوس يديلك اضعاف زي ما تديله عوض ويبارك وعمره ما يفضل مديون وشاخ عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل طبعا السمعة واصلة لغاية عالي مش معقول هيفضل مش دريان باللي بيعملوه ولاده سمع ان ولاده مفترين وسيرتهم سيئة والناس بتتكلم كلام بطال وبأنهم شوفوا الأسوأ بقى كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع دول كمان وقعوا في الزنا بقت حاجة صعبة أوي الناس بتسمع فطبعا الناس بقت تبعد عن الهيكل خلاص يقول لك المتدينين دول ناس يعني أشرار فالمتدين ده بدل ما يبقى سيرة حلوة وعلامة طيبة بقى علامة وحشة تخوف ربنا يرحمنا كلنا فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الأمور راح عالي العجوز جاب ولاد يا ولاد بتعملوا كده ليه لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب لا يا بني لأنه ليس حسنا الخبر الذي أسمع تجعلون شعب الرب يتعدون إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدين الله فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي لأجله يعني إيه يعني لما واحد يغلط في حق واحد أهو ممكن يلاقي اللي يشفع فيه ربنا يرحمه لكن ده أنتوا بتغلطوا في حق ربنا نفسه خلي بالكم في غلط في حق ربنا نفسه ليه لأن هم ككهنة بيسيئوا لله نفسه ولأنهم بيدنسوا الهيكل لأن هم بيبطلوا الطقوس وبيغيروا فيها فانتوا كده بتغلطوا في حق ربنا نفسه طب مين هيصلي عشانكم دي غلطة ملها يعني كبيرة قوي وملهاش حل ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يميتهم يعني إيه الكلمة دي يعني ربنا من كتر قساوة قلبهم سابهم لذهنهم المرفوض سابهم لقسوتهم وعندهم لأنه كان خلاص عرف أنه دول لازم هيهلكوا بدل أهانوا اسمه الخطية اللي في حق ربنا أصعب من الخطية اللي في حق إنسان إنك تستهين بالذبيحة أو بخدمة ربنا أو تهين اسم ربنا بشكل أو بآخر أصعب يمكن من ما تغلط في حق إنسان فهنا بيقول لهم إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدين الله لكن إذا أخطأ إنسان إلى الرب مين يصلي عشان مين يقدر يستغفر له يعني عن الجريمة دي وده اللي بيغلط في حق ربنا دي عارفين زي إيه زي التجديف على الروح القدس يعني اللي بيغلط في حق ربنا بقسوة كده وبدون توبة لأن هنا ما تبوش يبقى ملهمش حل أما الصبي صمويل فتزايد نموا وصلاحا لدى الرب والناس أيضا وهنا حاجة مهمة صمويل الجو المحيط بيه ما كانش جو روحي خلي بالكم صمويل كان ممكن يبقى واحد من الغلمان اللي يمشوا مع حفني وفنحاس لأنه ده سنه وكان ممكن يقلد لكن صمويل ابن التقوى صمويل ابن حنة صمويل رجل الصلاة من طفولته صمويل تتلمذ على عالي الكاهن فقط وهرب من كل اللي بعده لأن عالي كويس من من فضائل صمويل هنا انه قدر يحمي نفسه من جو غير روحي واحتفظ بروحياته مش بس احتفظ بيها كان يتزايد نموا وصلاحا لدى الرب والناس ايضا عشان في ناس مننا تقول اعمل ايه ما هو البيت مولعين التلفزيون على طول ما هو كل اللي حواليا بيقولوا نكت بذيئة ما هو كل اصحابي طول النهار على الناصية لا حاسب دي مش مش عذر مقبول انك تقول ان الجو اللي حواليا وحش ده صمويل في جو مسمم في الهيكل وسط زنا وإباحية شديدة و و وتجديف على الله احتفظ بتقواه ونمى في الروح أمام الله والناس اللي عاوز يمشي صح بيمشي صح واللي عاوز يمسك في ربنا بيمسك في ربنا هو ده التحدي اللي صمويل بيحطه قصاده حاجة تاني لازم نقولها هل عالي كاهن بالكلمتين اللي قالهم عمل اللي عليه الحقيقة اعتقد لا وهو مسؤول برضه وعشان كده سينال جزء من العقاب الاب لازم قد ما يكون طيب لازم كمان يكون حازم هنا عالي واضح انه كان طيب بس ما عرفش يربي عياله صح لان ما عرفش يقول لهم غلط وصح من بدري ما عرفش يفرملهم من بدري هو كرئيس كهنة كان من حقه يعزل ولاده وكان من حقه يدينهم بشدة وكان ممكن يوبخهم أكتر من كده وكان ممكن يعمل موقف أقوى من كده كتير هو ما عملش ده كله هو آخره يا ولاد ما يصحش لا لا ما تنفعش مع دول لا يا ولاد ما يصحش يمكن لما كانوا عيال قد صمويل كانت تنفع لكن بعد ما افتروا وبقوا يعملوا ده كله لا ما تنفعش معاهم الأسلوب ده فعالي الكاهن حسب مذنبا أمام الله لأنه ما خدش موقف حاسم وحازم في الدفاع عن قدسية بيت ربنا بالرغم أن عالي كشخص من جواه حلو ملوش في الغلط خلي بالكوا دي تخوفنا مش معنى أنك أنت كويس أن اللي حواليك مالكش مسؤولية عليهم ليك جزئيا على الأقل أدب وربي وعرف وقول الصح من الغلط واعمل واجبك صح خالص تعفي نفسك من المسؤولية على الأقل وربنا يصون ولادك بعد كده وجاء رجل الله إلى عالي وقال له رجل الله أحيانا تيجي بشكل لا يعرف أحد من هو رجل الله ما نعرفش مين ده بالظبط ذكرت أكثر من مرة في الأسفار التاريخية يقول لك جاء رجل الله يا ترى مين قد يكون في نوع من الأنبياء اللي زي السواح كده يا جماعة يعني محدش بيعرف لهم أول من آخر وكان في الوقت ده في حاجة اسمها مدرسة الأنبياء فكانوا بيخرجوا أنبياء زي الكليريكية كده فيمكن يكون واحد من الأنبياء راح لعالي وقال له هكذا يقول الرب هل تجليت لبيت أبيك وهم في مصر في بيت فرعون وانتخبت من جميع أسباط إسرائيل لي كاهنا ليصعد على مذبحي ويوقد بخورا ويلبس أفودا أمامي ودفعت لبيت أبي جميع وقائد بني إسرائيل فلماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمتي التي أمرت بها في المسكن وتكرم بنيك علي لكي تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقدمات إسرائيل شعب عاوز يقول له إيه أنت نسيت يا عالي إن أنا اللي جبت جدك جده هنا هارون يا جماعة أول واحد فقال له أنا تجليت لبيت أبيك وهم في مصر في بيت فرعون واخترت هارون وهو كان لسه مزبي في مصر وانتخبته عشان يبقى كاهن من كل الأسباط هو أنت جيت بالساهل يا علي ما تبص لتاريخ أجدادك ال- ال- المفخرة ده يوم ما اخترت هارون أخو موسى يبقى لي كاهن من كل الألفات اللي عندي ده كان امتياز كبير قوي أنت بتضيعه النهاردة ليه أنت ب- مش حاسس بقيمة اللي أنت فيه إزاي هو الكهنوت ده حاجة بسيطة فبيقول له يوقد بخورا ويلبس أفودا أمامي ودفعت لبيت أبيك جميع وقائد بني إسرائيل وخليت في إيدك أمانة مهمة أن الذبائح الوقائد تقدمها أنت و- وكل سبتلاوي يعني أو كل الكهنة فلماذا تدوسون ذبيحتي يبقى الكلام راح لمين لعالي طب ليه ما راحش الفحني الحفني وفنحاس ما يقدرش ربنا يكلم ولا يرتدعوا ولا يتعظوا ربنا يكلم الشخص اللي يتبكت اللي يتأثر لكن حفني وفنحاس أبوهم شدهم وقال لهم كلمتين ولا اتعظوا لكن أبوهم هنا ياخد كلمتين جامدين بقى لماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمتي اعتبر عالي مخطئ معاهم قال له انت ازاي ساكت على ذبيحتي بتتهان ازاي سايب التقدمات بتاعتي بتنجس بهذه الطريقة انت مسؤول التي أمرت بها في المسكن وتكرم بنيك علي شوفوا الكلمة قاسية ازاي انت بتكرم بنيك علي هي دي اللي قالها ربنا يسوع ان أحب أحد أبا أو أما أو أولادا أكثر مني لا يستحقا قال له انت فيك عيب وحش يا عالم انك ضعيف قدام ولادك تكرم بنيك علي فين انت من ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم مش اكرم ابنه علي كان هيذبح ابنه عشاني لكنك تكرم بنيك علي في ناس بتكرم ولادها على حق ربنا وتفاضل في حق ربنا وتجامل في, حق في يعني وتيجي على ربنا زيادة لكي تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقدمات إسرائيل شعب لذلك يقول الرب إله إسرائيل إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد قال له شوف أنا سبقت وعدت جدك إن بيتك يستمر للأبد أنت دلوقتي بوظت الوعد أنا مواعد أجدادك إن الكهنوت مش هيطلع منكم طول ما أنتم ماسكين فيا لكن الآن يقول الرب حاشا لي حاشا إيه يعني حاشا كمل الوعد ده ليه يا رب كده بس لا حاشا لي ان انا اكمل مع ناس تجدف على اسم ولا تحترم ذبيحتي حاشا لي ان انا اترك كنيستي كده مهانة والتقدمات مداسة لا انا ما اقبلش الغلط ابدا ربنا له المجد فاني اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون الا نعرف كويس مين اللي يكرمني أكر- اكرمه واكبره اما اللي يحتقرني لازم يصغر دي قاعدة على مدى الايام يا جماعة اللي يكرم ربنا ربنا لازم يكرمه واللي يهين اسم ربنا لازم يصغر والأيام تذله مهما حصل فقال له أنا أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني شوفوا كلمة قاسية إزاي يصغرون فهو ده تأتي أيام أقطع فيها زراعك وزراع بيت أبيك حتى لا يكون شيخ في بيتك يعني مش هتلاقي حد يعمر في بيتك خلاص وترى ضيق المسكن في كل ما يحسن به إلى إسرائيل ولا يكون شيخ في بيتك كل أيام ضيق المسكن يعني إيه يعني هتشوف بعينيك ان الخير اللي انتوا فيه وخيمة الاجتماع وعز العبادة ده عشان انتوا ما تستهلهوش هيتضيق عليه عارفين يعني ايه يعني هيجي لهم وقت ب- ب- تابوت العهد وخيمة الاجتماع هتتهد والتابوت هيسرقوه الفلسطينيين في حرب فده ضيق المسكن يعني ايام ضيقة جدا الكاهن كل مرة يجي يقفل ستر الهيكل يقول له اجعل يا رب أبواب بيتك مفتوحة على الدوام ما تسمح لناش أبدا بضيق المسكن اجعل مساكنك مفتوحة على الدوام يعني دي طلبة يلاقيها الكاهن في كل مرة يصلي ان يا رب خلي أبواب بيوتك عمرانة على طول وما تسمح لناش نتحرم من الكنيسة أبدا لكن إذا أهت- أهملنا واحتقرنا التقدمة و- واستهنا بحضور ربنا خلاص نتحرم حتى من حضور ربنا وكنيسة وسطينا ورجل لك لا أقطعه من أمام مذبحي يكون لإكلال عينيك وتزويد نفسك وجميع ذرية بيتك يموتون شبابا يعني إيه دي أظن معناها رجل لك لا أقطعه من أمام مذبحي يكون لإكلال عينيك وتزويب نفسك يعني هيفضل لك واحد واحد رجل لك هو مش واخد باله ان الراجل ده مين صمويل هيفضل لي نفر بس لا أقطعه من أمام مذبحي ما هو ده تلميذه أصلا صمويل ده قد كده وعالي الكهن ده فوق التمانين لكن قال له في واحد لا أقطعه من أمام مذبح يكون لإكلال عينيك يعني إيه أصل أنت عينيك كليلة مش هتشوف هو اللي هيسوقك وتذويب نفسك غالبا عالي الكاهن كان كل شوية يقارن نفسه بمين بصمويل ويغير من الطفل صمويل يبص له كده يقول له انت اللي هتورث يا صمويل انت اللي ربنا فرحان بيك انت اللي فيك النعمة انا راحت مني انت اللي هتحافظ على بيت ربنا مع انك لسه طفل صغير ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماء ينفع واحد عجوز يقارن نفسه بصبي صغير ويشوفه احسن منه فنفسه تدوب داخله يخجل وممكن يكون بيقارنه بعياله انه فين انت من ولادي يا ريتك يا صمويل كنت انت ابني بالجسد لكن ولادي مش طالعين زيي للاسف آه هذه لك علامة تأتي على ابنيك حفني وفنحاس في يوم واحد يموتون كلاهما يموتان كلاهما وأقيم لنفسي كاهنا أمينا شوفوا بقى الكلام اللي قاله ربنا على صمويل فاكرين لما قال على داود وجدت قلبه حسب قلبي قال قبل داود على صمويل كلمة جميلة جدا ما تقنتش على حد أقيم لنفسي كاهنا أمينا يعمل حسب ما بقلبي طوباك يا صمويل ده من قبل ما يبقى صمويل ربنا بيقول عليه كده بيقول ده هيبقى لي كاهن أمين هيعمل كل اللي في قلبي يا بختك يا ريت الواحد يتقال عليه كده يعمل حسب ما بقلبي ونفسي وأبني له بيتا أمينا فيسير أمام مسيحي كل الأيام شوفوا التعبير يسير أمام مسيحي الله أنت بتتكلم يا رب عن مسيحك هو مين مسيح الرب في العهد القديم أشهر مسيح للرب في العهد القديم مين داود برافو عليكم داود هو أشهر مسيح للرب كلمة مسيح يعني ممسوح بالروح القدس فصمويل هيمسح ناس كتير يعني شاول وبعدين داود لكن مسيح الرب الحقيقي اللي يمثل المسيح نحن في العهد الجديد هو داود عشان كده حتى اليهود كانوا يقولوا أصلنا يا ابن داود واخدين بالكم ويقول في أول إنجيل متى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود هو ده المسيح المشهور عندهم فبيقول يسير أمام مسيحي كل الأيام ويكون أن كل من يبقى في بيتك يأتي ليسجد له لأجل قطعة فضة ورغيف خبز ويقول ضمني إلى إحدى وظائف الكهنوت لأكل كثرة خبز يعني إيه يعني هيروح بقية أهلك يا عالي أحفادك هيترجوا صمويل النبي أو صمويل بعد كده هو لسه معرفش أنه صمويل بس هو يعني غالبا بيخمن هيتمنوا الكاهن الجديد ده يقولوا له أكلنا لقمة طب ضمنا إلى أي شغلانة من شغلانات الهيكل عشان ناكل لقمة لأن السبت كله كان يعيش على خدمة الهيكل فلو اترفضوا هيجوعوا هيشحتوا فبقوا يقولوا له طب خلينا احنا نشيل حاجة طب خلينا نعمل أي حاجة يتلزقوا فيه يعني لأن صمويل هو الكاهن المقبول وكان الصبي صمويل يخدم الرب أمام عالي وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام لم تكن رؤية كثيرة كلمة الرب عزيزة يعني ايه يعني مش موجودة نادرة غالية محدش بيسمع رؤى ولا بيشوف أحلام ولا حد حد عارف الصح فين كان في ذلك الزمان إذ كان عالي مضطجعا في مكانه وعيناه ابتدأتا تضعفان لم يقدر أن يبصر وقبل أن ينطفئ سراج الله يبدو عندهم بيعملوا إيه سهاري كده بالليل في الهيكل ويطفوه بالليل قوي شوية أو يهدوا الإضاءة ويولعوها في الفجر تاني وصمويل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله يبدو برضو صمويل كان بينام قريب جدا للتابوت والتابوت هو أقدس شيء عن اليهود يمثل حضور الله فبيقول كان مضطجع جنب التابوت جنب التابوت يعني مش لازق فيه لأنه ممنوع لكن يعني زي ما تقولوا ايه الهيكل واحد نايم في الحتة الجانبية اللي بنتناول فيها دي فقريب خالص يعني فمكان مقدس جدا وصمويل طفل بريء نقي فطبعا بيسيبوه ينام لغاية هنا وقد يكون ده باختياره يعني يمكن هو بطفولته وبراءته حابب ربنا قوي فحابب يبقى قريب منه قد ما يقدر فكان ينام لزق في تابوت العهد على قد ما يقدر يعني أما الرب دعا صمويل فقال ها أنا ذا وركض إلى عالي يعني ربنا ندى صمويل فقال أيوة وصح بس هو مش عارف مين اللي نداه وطبعا مش واخد على صوت ربنا جديد لسه عليه بقى دي أول مرة يتكلم مع ربنا فمن لأذن كده فركض إلى عالي وهنا تبان برضو فضيلة تانية احنا النهاردة النادي على عيالنا بعد عشرين مرة لولا ما يقولوا أيوة وبعدين نستنى سنة عشان يجوا بقى هنا تلاحظوا انه هو من من سابع نومه قال ها انا ذا وركض خلي بالكم هنا علامة طاعة شديدة التلمذة فيها طاعة شديدة وفيها احترام شديد جدا لعالي الكاتب فقال ها أنا ذا وجري على عالي يحكوا مرة عن أب رئيس دير قديس وبعدين كانوا الرهبان بيغيروا شوية لأنه له راهب صغير بيحبه زيادة أو حاسين إن هو إيه أقرب التلاميذ ليه فجاء أب من دير تاني يسأله قال له أبونا بيقولوا إنه أبونا هناك الصغير ده أنت بتحبه زيادة قال له أبونا معاهم حق قال له طب ليه قال له طب أنا هوريك قال له يا أبونا فلان تعالى فكان بيكتب حاجة فلقوه جري وجه قال له روح هات اللي كنت بتكتبه راح جري وجاب المخطوط اللي كان بينسخه قال له بص ما كملش الكلمة اللي كان بيكتبها أول ما قلت تعالى ساب القلم في لحظتها وجي جري الطاعة العمياء والسريعة دي لها اعتبار عندي فاهمين المعنى؟ لأنها تدل على احترام شديد انه بيتكلم مع ابوه الروحي كأنه بيتكلم مع ربنا وكل كلمة بيقولها بتبقى يعني كأن ربنا اللي بيقول بالروح دي هو يزداد تقوى بسرعة صمويل كان عنده الحتة دي فضيلة الطاعة الشديدة والاحترام الشديد فيجي جري الفعال الكاهن ها أنا ذا لأنك دعوتني فقال لم أدعو ارجع اضطجع فذهب واضطجع ثم عاد الرب ودعا أيضا صمويل فقام صمويل وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني برضو إيه أنا بصراحة لو أنا مكان صمويل كنت قلت باين عليها هلاوس خلينا ننام بقى يعني تاني مرة والراجل لسه بيقول لي لا مش عاوزك أبونا عالي ده خلاص بقى يبقى أنا اللي بقى بيتهيأ لي لكن برضه مجرد سمع الصوت راح جاري أي أفندم مش عاوزك يا ابني ارجع نام لم أدعو يا ابني ارجع اضطجع ولم يعرف صمويل الرب بعد ولا أعلن له كلام الرب بعد وعاد الرب فدعا صمويل ثالثة فقام وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي ابتدى يفهم بقى الكبير اللي فهم طبعا لأنه واخد على الكلام ده رئيس كهنة يا جماعة وراجل تقي برضه فعارف أن ربنا ممكن يتكلم لكن ما كانش متخيل أنه هيتكلم مع الطفل صمويل ويبقوا اتنين بيتين في الهيكل رئيس الكهنة والطفل صمويل والصوت يجي لمين صمويل الكاهن يبقى شعب الكنيسة واقف كله بيصلي وفي طفل يحس بربنا أكتر مننا كلنا وفي جاهل وفي فقير وفي أمي يحس بربنا أكتر مننا كلنا وأكتر مننا احنا الكهنة كمان الصوت بيوصل للكل وربنا له أحكامه العجيبة رئيس الكهنة ما يسمعش صوت ربنا بينما الطفل صمويل هو اللي يسمع صوت ربنا ويلح في طلبه صمويل ثالث مرة طبعا كأن ربنا عاوز يعوده على حسه يعني عشان يتعود بعد كده بقى ايه ما يبقاش في عالي بينا خلاص يبقى ربنا لصمويل على طول فقال عالي لصمويل اذهب اضطجع ويكون إذا دعاك تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع فذهب صمويل واضطجع في مكانه فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول صمويل صمويل أنا بتعجب من كلمة ووقف دي مش فاهمها ومش هفهمها لأنه هل معناها كانت رؤية فشاف ربنا كمن يرى المسيح زي الناس اللي شافت المسيح لأنه وقف دي معناها قد يكون ظهور إلهي يعني ممكن يشوف كأنه شاف المسيح من طفولته ممكن تبقى كده زي ما العليقة تكلم مع موسى وزي ما شوع شاف المسيح في توب عسكري وزي ما أبو أم شمشون شافوا المسيح له المجد كملاك الرب دي رؤى دي, دي ظهورات للمسيح في العهد القديم قد يكون وقف دي بمعنى أن صمويل شاف حاجة مش مجرد سمع قال له صمويل صمويل فقال صمويل تكلم لأن عبدك سامع زي ما قال له أبوه بالظبط تكلم يا رب لأن عبدك سامع فقال الرب لصمويل هو ذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل كل من سمع به تطن أذناه في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته أبتدئ وأكمل قال له صمويل أنا في كلام قلته على عالي الكاهن كنت مأجله الكلام اللي أنا أصدرته قبل كده هيتم بحرف هكمله دلوقتي ايه الكلام الكلام اللي في الاصحاح اللي فات اللي جه رجل الله يقوله لعالي الكاهن قال له ربنا بيقول هيقطع خلاص من نسلك الكهنوت ومش هيبقى لك شيخ في بيتك انت احتقرت ربنا فكل اللي بيحتقروه يصغرون الرسالة اللي جت على يد رجل الله جاية المرة دي لصمويل ربنا بيقول له انا خلاص نويت اعمل اللي انا قلته وقد أخبرت بأني أقضي على بيته إلى الأبد من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم أتاري الكلام اللي جه رجل الله يقوله كان الغرض منه إيه اردعهم يا عالي اعمل حاجة بقول لك بيتك هيتقطع منه الكهنوت ربنا مش هيسكت كده عارفين لو عالي كان خد موقف وجاب عياله شلحهم من الخدمة وغير في شكل الكهنوت ورجع كرامة الهيكل يمكن كانت رفع العقاب زي اليومين اللي جايين ربنا حكم على نينوى بعد أربعين يوم تنقلب المدينة وبعدين يقول ايه ندم على الشر رجع في كلام هو طبعا عارف كل حاجة ربنا مش, مش زينا يعني بيقرر ويرجع لكن هو قالها بشكل حاسم عشان الناس تخاف وترجع فلما رجعوا قال خلاص براءة فهنا بيقول له يا صمويل ده انا قلت له هعمل وهعمل وهعمل ولم يردعهم يبقى ربنا ينبئنا وينذرنا وما نرتدعش لذلك أقسمت لبيت عالي أنه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد خلاص مهما عملوا خلاص الحكم صدر هم خدوا فرص كتير قوي وادت لهم توبة كتيرة وبعت لهم مراسيل كتير وهو سمع بودانه كل الشعب بيشكي وشاف بعينيه الشعب كله بيستهين بربنا وبرضه ما عملش حاجة خلاص كده واضطجع صمويل إلى الصباح وفتح أبواب بيت الرب كان عليه إيه يفتح الأبواب الصبح شغال زي المكرس كده اللي في الكنيسة فمن دوره كمان يفتح أبواب بيت ربنا طبعا هو تلاقيه يعني مش ما غفلتش وتلاقيه يعني لسه عينيه مزغلله من اللي شافه واللي سمعه أول مرة في حياته وهو طفل يشوف ربنا ويسمعه وخاف صمويل أن يخبر عالي بالرؤية برضه صمويل مؤدب وحلو ليه ما جريش على طول على عالي في نص الليل قال له اسكت ربنا بيقول هيحصل ومش هيحصل هو استكتر قوي ان ابوه الروحي عالي الكاهن ده ربنا بيقول هعاقبه فكان من جواه حزين برضه لان ده ابوه الروحي ده اللي احتضنه في نفس الوقت خوفته وعرفته ان ربنا الصح صح والغلط غلط ما يحبش الغلط ابدا فدعا علي صمويل وقال يا صمويل ابني فقال ها أنا ذا فقال ما الكلام الذي كلمك به لا تخفي عني هكذا يعمل لك الله وهكذا يزيد إن أخفيت عني كلمة من الكلام الذي كلمك به علي طبعا عرف من ليلتها أنه حصل كده أن حصل بينهم كلام لأنه صمويل ثلاث مرات يبقى ربنا عاوز يقول حاجة فاستنى للصبح وبعدين جاب الولد قال لك ايه ربنا يا ولد قال له ما عايز حاجة قال له لا عارف لو ما قلتش طبعا هو بيخاف رئيس الكهنة وكلمته ده لسه قايل لأمه هتجيب عيال جابت عيال فبيخاف منه برضه فقال لازم تقول ربنا يزيد عليك وي ويعمل لك لو خبيت عني يعني تتأدب فأخبره صمويل بجميع الكلام ولم يخفي عنه قال له بصراحة ربنا بيقول انه ايه انت ما اربعتش اولادك وما حافظتش على الكهنوت فكل اللي قالوا عليك هيحصل فقال هو الرب ما يحسن في عيني يعمل قال له يا ابني هو ربنا اللي يشوفه يعمله برضو تلاحظوا هنا ان صمويل عمال يتعلم دروس لان احنا هنشوف صمويل جبار بعد كده في الروحانية عمال يتعلم انه ان توب الكهنوت ما يحميهوش اهو رئيس الكهنة وربنا بيأدبه في نفس الوقت بيشوف عالي الكاهن الحلو اللي فيه والوحش اللي فيه من الدروس المهمة قوي ان الواحد يتعلم يشوف الحلو والوحش حتى في اقرب الناس حتى في الناس اللي, اللي شايفهم كبار قوي في نظره برضو اعرف ان هم دول بشر وفيهم عيوب فحاسب لحسن تقع في الوقعة اللي بيقعوا فيها اعرفهم زي ما هم فصمويل شايف عالي بيتأدب وهو صغير قوي وعالي كبير قوي فده عمال يربي جواه خوف الله وكبر صمويل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض يعني إيه يعني ممكن تطبق بالطريقتين لم يدع صمويل شيئا من كلام الرب يسقط إلى الأرض وصدقوني ممكن تتطبق بالعكس ولم يدع الرب شيئا من جميع كلام صمويل يسقط إلى الأرض فهمنا؟ يعني لأن صمويل كلمة كلمة من كلام التوراة حافظها وما بيسيبش حرف يقع ولا وصية تغيب كمان ما فيش كلمة هيقولها صمويل إلا وربنا هيمشيها له هيبقى كلامه كلام زي السيف ليه؟ لأنه بقى غالي عند ربنا يبقى حاجة تاني مجدت صمويل في عينين ربنا أنه لا يدع شيئا من جميع كلام الرب يسقط إلى الأرض لما الواحد فينا يبقى محافظ على الوصية جدا ومراعي حق ربنا جدا في كل حرف وفي كل كلمة ربنا يديله قوة ويديله نعمة ويديله قدرة على كلامه كل كلمة يقولها تتنفذ لأنه بقاله خاطر عند ربنا وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بير سبع أنه قد اؤتمن صمويل نبيا للرب كل الناس عرفت السمعة لا سمعنا صمويل عمل معجزات ولا أي حاجة وهو لسه شاب صغير على فكرة يعني يا دوب دلوقتي يمكن ما جابش عشرين سنة لكن كل الناس بقت تسمع أن صمويل هو الكاهن وهو النبي مش بس كاهن وعاد الرب يتراءى في شيلو بعد زمن بتاع 100 سنة ما كانش ربنا بيظهر خالص عاد يتراءى في شيلو لأن الرب استعلن لصمويل في شيلو بكلمة الرب يعني صمويل رجع علاقة ربنا بالشعب كلها يعني صمويل من غلاوته عند ربنا بقى ربنا قريب للناس زي زمان بسبب صمويل هذا لإلهنا كل مجد وكرم